بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحوت يذكره والموج كبره والنحل سبحه والنمل ناجاه الله سبحانه وتعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه كل شيء في هذا الكون بيسبح ربنا ومش بس بيسبح الله سبحانه وتعالى لا ده كل واحد فيهم بيقوم بمهمات كبيرة مهمات كبيرة في شكله وفي وظيفته وفي تركيبته الكيمياء اللي في جسمه ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعله مفيد لنفسه وللي حواليه بيتكامل مع غيره من المخلوقات ولكن احنا في هذه الحلقات الماضية وهذه الحلقة والحلقة القادمة ان شاء الله عز وجل هنشوف شيء جميل جدا في هذه المخلوقات الشيء ده هو لغة الحيوانات لغة هذه المخلوقات آه، لغة المخلوقات في منها أسباب وفي منها عبادة وفي منها تفاهم يعني إيه؟ يعني المخلوقات بيتفاهموا مع بعض بيتكلموا مع بعض في طلبات في اتفاقات في تفاهمات بينهم وبين بعضهم بيتكلموا فيها مع بعض بينهم وبين بعض موضوعات كتيرة منها آه، الوظائف اليومية ومنها آه، واحد عايز حاجة من حد ومنها التكاتف والتعاون على رد الأعداء الكلام ده كله محتاج لغة ومحتاج ان هم يتكلموا مع بعض اضف الى ذلك ان القرآن نفسه جيب الموضوع ده القرآن جاء يفهمنا ويعلمنا ان هذه المخلوقات كلها بتتكلم وبلغات فصيحة فيما بينها وبلغة تتناسب مع حالها وتتناسب مع جسمها وتتناسب مع سنها وتتناسب مع تركيبتها النفسية وتركيبة بيئتها فاللي بيتكلم في الهواء زي الطيور بخلاف اللي بيتكلم في ال- في ال- في ال- في البحر زي الحيتان والأسماك بخلاف اللي بيتكلم على الأرض زي بقية الحيوانات وكل قد علم صلاته وتسبيحه كلهم بيصلوا كلهم بيعبدوا ربنا بلغة فصيحة جدا وكل واحد فيهم ليه حاجة بيأديها في العبادة يعني كل واحد فيهم حتى مميز في جزء من العبادة وده من من أعاجيب ال- من أعاجيب ال- المعلومات إنك تلاقي إن إن المخلوقات كل واحد فيهم مختص بجزء من العبادة بيعملها في نفسه وللي حواليه زي ايه زي التسبيح بالليل وبالنهار ها وزي ال- الت- ال- ال- التعاون والاشتراك في ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستقل الشمس ما تستقل الشمس ويبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم لا كمان في شيء آخر وهو إن المخلوقات عارفة إنها على قدر تسبيحها بحمد الله ترزق على قدر تسبيحها وذكرها لله بترزق جاء في الحديث أن نوحا عليه السلام نبي الله نوح عليه أزكى الصلاة والسلام هو و- ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله نوح قال لابنه يا بني عليك بسبحان الله وبحمده عليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة المخلوقات وترزق بها كل المخلوقات عليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة المخلوقات وبها ترزق كل المخلوقات الضفدعة لها نقيق لها نقيق يعني صوت الضفدعة وده برضو من من جمال العلم باللغة العربية انها ان فيها اسماء اصوات المخلوقات فصوت الصوت اللي بيطلعه اللغة الحروف اللي بيطلعها الحيوان لها اسم زي ايه زي الماء له خرير طيب الضفدعة لها نقيق والخيل لها صهيل والقطط لها مواء والذئاب لها عواء والكلاب لها نباح وإلى آخره كل واحد من دول ليه لغة وليه صوت حتى صوته معروف اسمه لكن الجديد بقى اللي احنا عايزين نشوفه ان كل واحد فيهم بيأدي وظيفة في عبادة الله يعني زي ايه في منهم الذكي جدا الفصيح الحكيم اللي يقدر اللي يقدر يخدم دعوة التوحيد زي مين زي الهدهد الهدهد ده مخلوق حكيم ومخلوق نشيط راح عند اليمن في قوم سبأ ولما رأهم بيعبدوا غير الله رجع وعرف نبي الله سليمان ثم عاد برسالة أخرى وبيكلمه باللسان فصيح بيقول له يقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إلى آخر بقى ما قال حكيم في مخلوق آخر يحذرك إن في شيطان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنه قد رأى شيطان في صياح الديوك الديوك لها وظيفة حين تصيح توقظ للصلاة قال النبي عليه السلام لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة فإنه يوقظ للصلاة والديك بيرى الملائكة إذا سمعتم صياح الديوك فسلوا الله فإنه رأى ملكا فكل واحد من دول ليه وظيفة واحد يرى الملائكة فينبهك عشان تدعو الله عز وجل واحد يرى الشياطين فينبهك بصوته علشان تستعذ بالله من الشيطان الرجيم آه وهكذا ومنهم بقى كلام مع بعضهم بياخدوا يدوا مع بعض في الحديث زي مثلا في أصوات تقول إنه جعان الكلام ده احنا مش قادرين نفهمه ليه لأن هناك لغة آآ آآ يعني ده العلم الحديث بيقول لكن احنا هن هنجيب بقى وهنعتمد وجهة نظرنا احنا العلم الحديث بيقول ان كل صوت من أصوات الحيوانات ولغة من لغتهم بتعتمد على تركيبته هو الجسمية في أصوات بتبقى إشارات لا يسمعها الإنسان أبدا عشان كده مش ممكن تقدر تفهمها وفي آآ آآ زبزبات هتعرف الزبزبات دي من إيه بتعرفها منين من رد الأفعال من رد الفعل للحيوان بتفهم هو طلب إيه من اللي قدامه أو كان بيكلمه في إيه بتحاول توصل لل... إنك تفهم لكن لن يستطيع أحد كائن من كان أن يفهم لغة الحيوان كأنه واحد منهم أبدا ليه؟ لأن هذا حجب على نبي الله سليمان ومن أراد الله من الأنبياء الكرام قال سليمان عليه السلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فكان من الملك الذي الذي أوتيه أنه يسمع ويفهم لغة الحيوانات ويعرف ما يقولون بالضبط يسمع الهدهد يفهمه يسمع النملة يفهمها ويعرف هي ايه طلباتها بالضبط وحدث مثل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الحيوانات آه، في حياة كاملة بيحبوا وبيبغضوا وبيجوعوا وبيشبعوا وبيرضوا وبيغضبوا وبيعبروا عن ده ببعض الكلام اللي بنحاول نفهمه معانا الحقيقة النهاردة بعض اللقطات آه، آه، البسيطة وتعالوا كده نراها سريعا آه، في عموم المخلوقات بتتكلم فتعالوا نشوف كده آه، البداية لكلام المخلوقات بيكلموا أكيد بيكلموا تعالوا نشوف اتفضل أستاذ محمد دي زقزقة العصافير ودي القروب أيضا بتصير كل حاجة من دي ليها لغة تكلموا مع بعض تفاهموا مع بعض وسبحان الله العظيم تعالوا احنا شفنا عموما بعض المخلوقات بتتحدث او بتتكلم تعالوا نشوف احد ال- آه، المخلوقات اللي ليه آه، لغة حقيقية و- آه، و- وصوت تعالوا نشوف الحيتان ازاي بتتكلم وتعالوا نسمع صوتها يمكن لأول مرة ادي الحيتان ده صوت الحوت عبارة عن ذبذبات تحت المية شوفوا نزلوا هنا ميكروفون علشان يسمعوه ويسجلوا صوت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله سوى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا
دي دي دي لغة الحيتان ذبذبات بترسلها لكن احنا ان شاء الله باذن الله هيكون لنا فقره آه، قادمه ازاي الحيتان بتتفاهم مع اولادها وازاي بيحبوا بعض وازاي بيتفاهموا مع بعض بالذات الحوت الام ووالدها يفضلوا يتكلموا مع بعض ويحبوا في بعض ويتفاهموا مع بعض بطول المحيطات والبحار الكبيره رايحين جايين بيتكلموا مع بعض وبيحبوا في بعض آه، ومعانا بقى فقره آه، الحقيقه آه، مميزه لكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟
أهلا وسهلا آه، أعطينا ال- آه، رقم آه، الشيخ علي
نعم الشيخ علي فاروز برا لا ال ال ال- الرقم خطأ الدكتور علي السلوس خدوا نمرته من الكنترول معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم طيب ف آه، معانا فقرة فيها بقى تفاهم ولغة حقيقية وكلام واضح وصريح لكن بين ايه بين الاسود وبعضها امتى بيرضوا وامتى بيغضبوا آم، آه، امتى بيفرحوا وامتى بي- بيزعلوا هنشوف معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم معك الشيخ ايمن اهلا وسهلا معك خالد الانصاري من السعوديه اهلا وسهلا يا شيخ خالد كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله شك طيب يا شيخ الحمد لله شك بخير ان شاء الله الحمد لله حبينا نسلم عليك يا شيخ الله يبارك فيك من زمان حنا نحاول نكلمك يا شيخ ده شرف لينا الله يطول عمرك ان شاء الله يا شيخ الله يبارك فيك السلام عليكم يا ابو محمود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا أسأل وسهلا الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدك نورا وعلما وبهاء وسناء الله يكرمك وأن يجمعني وإياك على حوض سو- سيد الأولين والآخرين امين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امين وأسأل الله ألا يحرمنا منكم جميعا في الدنيا وفي الآخرة امين نحن وانتم والسامعين آمين يا رب العالمين واهلنا واولادنا اجمعين يا رب و... و... والله إني أدعو لك بظاهر الغيب الله يبارك فيك محبة فيك من أجل الله عز وجل الله يكرمك وأنا على اتصال دائما أبدا بهذه القناة الطيبة المباركة الله أسأل يكرمك الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ألو ايوه أسأل الله العظيم أن يجعلها نورا لجميع بيوت المسلمين وأن ينير قلوبنا فضيلة الشيخ نعم أنا ب- ب- بفضل الله جل وعلا تائب جديد إلى رب العالمين الحمد لله الذي من علي بالتوبة والأوبة وإنني أجدد التوبة والأوبة أمامكم ليشهد الله علي إني تبت ورجعت إليه وندمت على ما فعلت وأ- وأشهد الله إنني نادما وليس لي رب سواه وأعلم أن مهما كانت ذنوبي كثيرة فإنه أعظم وأجل وأنه غفار الذنوب فادعوا لي بأن يثبتهم الله عز وجل وأن يبارك لي في أبنائي وينبتهم نباتا حسنا امين ربنا يتوب محمود علينا وحسين.
وعليك ويقبلنا واياك آمين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي آمين.
توبتك وفي أوبتك ويغسل حوبتك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل سيئاتك وسيئاتنا حسنات آمين يا رب العالمين معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو أهلا وسهلا أهلا بك يا شيخ أمين معك أيوة أبو أحمد آه، أهلا وسهلا ازيك يا أبو أحمد أهلا بيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع قناة الرحمة بكم جميعا الله يكرمك ويبارك في فضيلة الشيخ محمد حسان وحضرتك الله يبارك فيك الله يخليك وبالله عليك تدعي لأحمد ابني بالشفاء الله يشفيك وربنا يشفي محمد ابنك ويجعله في ميزان حسناتك كل آمين.
الحلقات اللي بتقدمها آمين قناة الرحمة آمين يا رب العالمين جزاكم الله خير الله يبارك فيك في اتصال آخر ف... فاحنا عندنا يا اخواني آه، آه، الحيوان بتتكلم في تفاهم بينها وبين بعضها تعالوا نشوف هذه الفقرة اللطيفة الحقيقة بين أسود وبعضهم كانوا آه، قاعدين وبعدين أكلوا وخدوا آه، شوية راحة راحوا شربوا فهم بيتكلموا مع بعض ففي آه، آه، آه، الأب بعد ما كل عايز بقى ينام ياخد القيلولة فابنه بي بيلعب معاه و- وبيكلمه يعني كما كان بيقول له لا ابني أنا عايز ألعب معاك فالأب آه، حذره مرة اتنين وفعلا ت- يتضح من ال- من من لغة الحوار إنه بيكلمه وفي الآخر خالص شخط فيه وتعالوا نشوف هذا المنظر الجميل بين نصرة الأسود هنا بيكلموا هنا نايمين ومبسوطين شوفوا الكلام وقت الراحة الكلام وقت الراحة ليه أسلوب لطيف بيشربوا ويلعبوا مبسوطين بعد ما كانوا لا مبسوطين
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله ادي الاب بعد ما انتهوا الغداء بيلعبوا مع بعض يقول له اسكت بقى انا عايز سيبني عشان انا عايز ارتاح شويه وانام شوف بطنه مليانه اكل عايز ينام شوفوا. يقول له ابعد كلهم بعدوا الا واحد مصمم يلاعب أب... آه، ال- الاب شوفوا نام بياخد القيلولة في وقت الظهيرة ومعروف ان الاسد بيحب الكسل يحب انه ينام مرتاح كلهم بعدوا عنه فاهمين هو قال لهم ايه وده مصمم يصحيه عشان يلعب معاه شوف يلعب له في عينه ويشد شعره الاب بي- بيقول له بي- بيعمل له همهمات زئير معين ابعد دلوقتي هيقول له شوفوا لحد ما يبدا يتجرأ الطفل على ابيه شوفوا بقى هيعمل له ايه دلوقتي هيشوف فيه شخص هيقول له كلمه هيفهم منها انه انه جد جدا شوفوا ازاي هنا شخط فيه شخطه جامده جدا فهم كويس جدا ان ابوه بيقول له ابعد دلوقتي عشان انا مش فاضي حتى الام نفسها خافت عليه قالت له ابعد عنه ده شكله شراني النهارده ابعد احسن ايه احنا مش قد شوف ازاي فهمت اللغة اللي اتكلمها الأسد مع ابنه فهمت منها إنه ما بيهزرش قعدت الأم وخدت أولادها في مكان آمن لكن هيحصل حاجة إيه اللي هيحصل؟ هذه المجموعة من الأسود و... والأشبال هيجي ثعبان اللي احنا شايفينه ده دلوقتي عشان يهجم هنشوف دلوقتي ازاي الاسد الصغير هينادي امه وهي هتنتبه له وهي... وهيكلمها يقول لها ان التعبان موجود تعالي شوفي هتتصرفي ازاي معاه شوفوا ازاي هنا شافه بصوا اول هينظر لامه وينادي لها شوفوا ازاي شوفوا ازاي هيكلمها شوفوا يا امي هي انتبهت شوفي ازاي يا امي هيقول لها اهو يقول لها انا تعالي شوفي التعبان فهمت على طول استجابت له فهمت هتنزل له وهي كمان هتكلم بقيه القطيع وهينزلوا لها يساعدوها شوفوا ازاي يبقى في لغه بين هؤلاء القوم قسموا قسموا العمل فيما بينهم الإناث تاخد الأشبال وتبعدهم عن شر ال- ال- ال- آه، الثعبان وبقية ال- ال- القطيع يروح علشان يمشي الثعبان دي كلها بلغة دي كلها بلغة دي كلها بتفاهمات سبحان الله العظيم وده ايوه ال- المخلوقات بتتكلم وبتتفاهم وفي كلام في وقت ال- ال- الراحة في وق- كلام في وقت الشدة وفي كلام في وقت الرضا وفي كلام في وقت الغضب آه، آه، آه، ال- الجمل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام آه، آه، يشتكي له كان بيبكي دخل جمل على رسول الله في بستان فرآه الصحابة رضي الله عنهم فمه يقترب من أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني يتكلم إلى رسول الله ويبكي وهم لا يفهمون ورسول الله يمسح ظفريه يعني بيمسح عين ال- ال- ال- الجمل من البكاء فبعدين قال من صاحب هذا الجمل قالوا فلان فناداه فأتى به فقال له إن جملك هذا إن جملك هذا أخبرني أنك تجيعه وتدئبه إن بتجوعه وبتشغله كتير فوق طاقته معايا و- فقال له اتقوا الله في تلك البهائم اتقوا الله في تلك البهائم ف و- وتعالوا نشوف حياة أخرى بلغة أخرى لمخلوق آخر آه، وهو آه، لغته مميزة يمكن برضو كتير مننا ما يعرفش ازاي بيتكلم وبيتفاهم مع اللي حواليه آه، وهي الفيلة الفيلة نوع خاص جدا من المخلوقات كأحاسيس ومشاعر وتركيبة جسد كله أمور عجيبة ال- ال- ال- الفيل ده تعالوا نشوف بقى العجيب النهاردة في اللغة والكلام اللي هيتكلمه الفيلة ادي الفيلة بما انهم عايشين في مجموعات كبيرة فهم بيتكلموا وبيتفاهموا وبينادوا بعض وبيعبروا عن مشاعرهم
لا إله
ولكن ال- الفيلة لأنها بتعيش في مجموعات متقاربة جدا من بعضها فما بتحتاجش ما بتحتاجش الأصوات آه، عالية جدا فبتعمل إيه؟ بتتفاهم فيما بينها بهمهمات وبحركات وباللمس آه، علشان يتفاهموا فيما بينهم بيتكلموا بلغة هادية جدا شوفوا ازاي زي الزمجرة الهادية جدا دي دي لغة هم بيفهموها فيما بينهم
وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب
ف شوفوا الزمجرة الهادية دي ده كلام هم بيكلموه فيما بينهم وبيتفاهموا فيه فيما بينهم
نوره يهدي العصا دي ربنا صورة الهادي الودود اللي فيه المنفعل وعايز يتكلم وجود عفوه خير وجود ارتجي دوما الفيلة ليها ذبذبات بتطلقها من آه، أفواهها ذبذبات طويلة جدا في ذبذبات تصل إلى خمسة أميال خمسة أميال يعني تخيلوا الفيل يسمع الفيل على بعد خمسة أميال على بعد خمسة أميال ب- بسبب الذبذبات الطويلة دي النظام سبحان الله العظيم دقيق جدا وهم بيتكلموا مع بعض بيعرفوا بعض ان في قطيع مثلا جاي يهجم عليهم بيعرفوا بعض ان في خطر جاي معين بيعرفوا بعض ان إن هم نفسهم بيحسوا ب- بالبرد والرعد قبل ما يحصل لان هو بنفس طريقة الصوت اللي هم بيستخدموها ب- في حياتهم الرعد كذلك آه، موجات طويلة فبيسمعوه أكتر من الناس أكتر من البشر ازاي؟ ده بفضل الله سبحانه وتعالى على ال- الفيلة انهم عندهم نظام صوتي بي- بيستخدموا فيه موجات بيسمعوها هم ومحدش يسمعه غيرها سبحان الله العظيم آه، معانا بقى الفقرة الأخيرة هي جميلة جدا ونادرة الحقيقة آه، آه، هناخد فيها جزء اللي هو آه، آه، صوت ال- ال- ال- الفيلة أنثى الفيل وهي بتضع مولود لها آه، الفيل ده هيتعرض لمشكلة إنه مش هيتنفس هتعمل إيه وإزاي هتبقى وهتبقى إزاي منفعلة وخايفة عليه وهتصرخ إزاي خوفا عليه وتعبيرا عن لهفة الأم على والدها أنا تعمدت الحقيقة إن أنا أجيب هذا الصوت علشان نشوف إن في أصوات من أصوات الحيوانات مملوءة بحزن وأسى وخوف ولهفة آه، ولكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين اهلا وسهلا بارك الله فيك اهلا وسهلا يا احمد آه سمعت أرجو من حضرتك إن حضرتك تدعي لي يعني وإن شاء الله بالثبات كده والهداية والنجاح والتوفيق بإذن الله الله يكرمك وأسأل الله أن يرفع قدرك وأن آمين.
يبارك في حضرتك وجميع القائمين والعاملين على قناة الرحمة امين يا رب العالمين جزاك الله خيرا امين يا رب العالمين وجزاك ربنا يكرمك يا احمد ف آه، معانا اتصال داخل السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله انا أم محمد الدهلية اهلا وسهلا استحلفك بالله لا كده يا حم... لا عمرو احمد حمدي تعبان قوي تعذب كتير طفل طفل صغير تعذب كتير قوي والله الله بالله عليك انت يشفيك ومشايخ الرحمة تدعوا له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه هو وجميع مرضى المسلمين الأطفال منهم والكبار معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أهلا وسهلا يا شيماء السلام عليكم اهلا وسهلا طب ممكن توطي التلفزيون
ازيك يا شيخ امين الحمد لله ازيك يا شيخ امين انا احب حلقتك جو الله يبارك فيك انا كمان بحبك يا شيماء جزاكم الله خير آه تعالوا نشوف آه، هذه اللقطة النادرة لولادة آه، أنثى الفيل لجنينها ونشوف انفعالاتها ونشوف صوتها وتعالوا نشوف مع بعض ازاي بتعبر عن خوفها عن ابنها اتفضلي شوف ادي انثى الفيل شوف ماسكه عصايه و- وركز عليها كما لو كانت سبحان الله ليهم نفس المشاعر ونفس الاحاسيس شوفوا ازاي هنا بتنتظر لحظة المخاض شوفوا ازاي سبحان الله محدش بيساعدها محدش بي...
لا إله إلا الله لا إله إلا الله حاطة زلمتها وبتخبط بيها على الحديد سبحان الله العظيم ك- نفس مشاعر البشر نفس أحاسيس ال- ال- هو سبحان الله وهنا اللحظة الحاسمة اللي الجنين بيبدأ ينزل فيها لاحظوا هنا ان رجلها مش هتضر الطفل ابدا وهنا شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى ان الدابة لا ترفع حول- حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه وهو على شوف زي في قمة الألم وفي قمة ال- الإحساس بال يعني بالمخاض فيل بحاله بيولد الآن ولكن مع ذلك بص هترفع رجلها خوفا من إنها تضره فرحمة بابنها وهو شوف على إزاي
بشروط شوف إزاي سبحان الله العظيم
ربنا لحظة حقيقة.
الودود فضله ملء الوجود عفوه خير شوفوا كل هذه الوجود.
الآلام.
ارتجي دوما رضا ربنا المشكلة إن الطفل الهادي الودود بعد ما هتولده هتلاحظ إنه فيه مشكلة إنه ما بيتحركش عفوه ولا بيتنفس خير الوجود ما بيتحركش ولا بيتنفس دوما رضا
شوف ازاي.
فارتجي دوما بتطمن عليه أم شوف ازاي سبحان الله العظيم هنا بدأت تقلق ما- ما بتحركش ها، هتبدأ تقومه برجلها شوف ازاي هي كده بتحاول بتحاول ت- ت- تفك الرئتين عنده علشان يتنفس برضه مفيش فايدة شوف هنا بتحاول برضو تفك الرقبة عن ال- ال- الجسم علشان بس يتنفس مش قا- مش قادر يتنفس شوف هتعمل ايه هتلف زم- زلومتها لا إله على آه، زلومته وتفك فكينه بعيدا عن بعضيما شوفوا ازاي إلا محتارة أم ملهوفة على ابنها وعايزة تقومه وعايزة ت- شوفوا ازاي لنا رب سواه شوفوا ازاي هتفك الفك العلوي عن الفك السفلي عشان تسمح للهواء بالمرور في رئتين ويبدأ يتنفس هشوفوا ازاي هنا بدأ الفيل الصغير يتنفس شوفوا ازاي
ربنا رب هنا بدأت تطمن شوفوا وبتطمن هنا انه في الرئتين شغالين عمالة تمسح بزلومتها عليه في الغروب بمنتهى الرفق وبمنتهى الحنية وهو يهدي العصا وشوفوا ربنا ومش هتسكت هي مش هتسكت هي هت... هتفضل ت- يعني تساعده علشان آه، يقوم ويقف على رجليه وبعدين شوفوا ازاي عشان يقف على رجله مش هتسكت علشان تطمن على صحته سبحان الله العظيم شوفوا ازاي سبحان الله العظيم شوفوا ازاي آه، آم، يعني شافها بانها بتقوم الطفل علشان آه، يعني تطمن عليه مش هتسيب الأصوات دي كلها كاملة لو كانت بتقول له قوم آه، اتحرك آه، يعني وبيستجيب الطفل الأم شوفوا الزلومة ماشية على صدره وعلى رجله وعلى أجهزته علشان تطمن إن والدها بخير شوفوا بس هنا هتبدأ هتبدأ, هتبدأ تطمن عليه مبسوطة سبحان الله كلام في في الحياة العادية كلام في الطعام في الشراب كلام في الولادة وكلام في الآلام والأمال الحيوانات بتتكلم في آلامها وأمالها مع بعض يعني النملة قالت لما لقت خطر قالت يا أيها النمل دخولوا مساكنكم من الطرائف ان في واحد كان آه، طبيب بيطري ووجد كلب رجليه مكسورة خده وعالجه وقعدوا عنده آه، بضعة أسابيع آه، جبس له ري- إيده لحد ما إيده آه، بقت سليمة وشوفي بإذن الله تعالى ومشي الكلب بعد فترة آه، آه، لقى الكلب آه، لقى ال- ال- في الباب بيخبط فبيفتح الباب لقى الكلب اللي هو كان مجبس له ايده جاي ومعاه كلب تاني ايديه مكسوره آه، كما لو كان بيقول له تعالى هنا في رحمه هنا في دكتور بيطري تعالى انا اخليك ت- تتعالج عنده وكلب تاني سمع كلامه ومشي معاه وده يؤكد ان في تفاهم وفي كلام لدرجة آه، ان ان حصل موقف طريف جدا لابن القيم رحمه الله تعالى بيحكيه بس بعد هنقوله بعد الاتصال ده عشان اخواننا ما ينتظروش السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا احمد السلام عليكم اخ احمد
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك شيخ امين الحمد لله ربنا يبارك لك والله ويطول في عمرك يا رب امين
والله انا بحب اسلم على حضرتك كده وبتمنى ان تكون كل ال- كل المسلمين زي حضرتك والله ربنا يكرمك يا رب الله يخليك انا كنت عايز من حضرتك طلب بس كده آه، رقمي في الكنترول خده اتصل بيا بعد الحلقة ان شاء الله معانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا اختنا اهلا بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما وفيكم وسبحان من وسع سمعه الأصوات فمهما اختلفت وتكاثرت اللغات والأصوات واللهجات فهو سبحانه وتعالى يعلمها ولم لا وهو خالقها فسبحانه خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ف آه، ابن القيم رحمه الله قال وضعت تمرة فخرجت نملة من جحرها وجاءت والتفت حول التمرة وهو لا يدري لما تفعل هذا وإذا بها تقيس التمرة يعني ال- ال- ال- النملة قاست التمرة حجمها كم هو الحجم وبعدين ذهبت إلى ال- الجحر وأتت بعشر نملات علشان يفككوا التمرة فبعدين آه، حطوا تمرة تانية جنب نفس التمرة معايا لقى ان إن النملة جت ولفت ح- حول التمرتين وبعدين راحت الجحر جابت عشرين نملة يعني هم بيحددوا الم- المقاسات والأحجام وفاهمينها وبيروحوا يبلغوا المسؤولين مين اللي يجي والعدد قد ايه وده يؤكد ان ده كله لغات وده كله كلام وده كله حوارات بتحصل بين المخلوقات وبعضها موقف تاني ان المخلوقات دي ما بتعرفش الكذب هذه المخلوقات لا تتكلم بكلمة واحدة كذب كلها كل كلامها صدق يقول أيضا ابن القيم رحمه الله جبت تم... أتى بتمرة ووضعها فأتت تم... نملة فالتفت حولها المرة دي عمل إيه راحت علشان تجيب النمل اللي هيشيلها لأن النملة دليل والنمل الآخر شغالة فهم بيسمعوا كلامها وبيصدقوها لأن م- ما ينفعش تكذب راحت جابت النمل فبينما هم في الطريق شال التمرة أخذ التمرة من مكانها فلما أتت النملة م- ومعها النمل الشغال في نفس المكان آه، ظلوا يبحثون عن التمرة فلم يجدوها فقال فعادوا فوضعت التمرة فخرج الدليل من النمل وقاسها وذهب وجاب النمل وقبل أن يأتوا نزع التمرة تاني قال فوجدت التمرة قد غضب يعني لقيت النمل كده ايه واقف حوالين النملة زعلان يعني مجهود ضاع كما لو كان بيكلمها ان ازاي انت تعملي كده ازاي اصلا تدينا معلومات غلط أيضا عاد النمل إلى جحره حط التمرة مرة أخرى وجاءت النملة الدليل والتفت حول التمرة وقاستها وذهبت لتأتي بالنمل مرة ثالثة فلما عادت نزع التمرة هو يريد أن يرى ما الذي سيحدث شال التمرة فوجد أن إن النمل آه، التف حوالين هذه النملة وانقض عليها فقتلها هذه المخلوقات لا تكذب لأن ليس لها أهواء ولا شهوات وليس فيها نفاق وليس فيها آه، آه، يعني آه، خداع وغش في ل- ل- لأبناء جنسها في الكلام معايا آه، آه، فللأسف لذلك يا أخواني ال- ال- اللغة الكلام فليقل خيرا أو ليصمت والنبي عليه السلام قال أو يكب الناس على مناخيرهم أو قال على وجوههم في النار إلا من حصائد ألسنتهم يا ريت الواحد يتعلم من هذه المخلوقات كلها تسبيح وتهليل وتكبير وعبادة وأمر معروف ونهي عن منكر أقل شيء بيعملوه في اللغة إن هم بيصلحوا نفسهم وأهاليهم معايا؟ ال- هناك يعني أسباب أخرى ووجهات أخرى في اللغة عند هذه الحيوانات زي إيه؟ زي الحب وزي التفاهم وزي العشرة وزي الزواج بيتكلموا مع بعض عشان يتزوجوا فهذه المشاعر الجميلة الحب والزواج دي هتبقى آه، هيبقى موعدنا معاها في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى آه، لغة المشاعر والعواطف بين المخلوقات وبعضها وهننتقي مخلوقات رقيقة جدا هنشوف بتتكلم ازاي وبتقول ايه وبتعبر ازاي عن عواطفها وعن مشاعرها و- وكل شيء بيعبروا عنه ازاي بيتفهم وازاي آه، بيستقبل هم بيعبروا والاخرين بيستقبلوا وبتحصل عواطف ومشاعر جميلة آه، هنشوفها بإذن الله عز وجل في المرة القادمة وهي الحلقة الثالثة والأخيرة في كل علم صلاته وتسبيحه آه، آه، أظن أن وقت حلقتنا آه، قد انتهى قبل أن أغادركم أذكركم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذات في يوم الجمعة إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آه، أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ المرجان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطر أوقاتكم بالزهر والندى وأن يملأ حياتكم بالخير والهدى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان